You're in the mix with DJClark.com.
من شفت منين هالجمال مش معقول عغفلة عين قلبي مال على طول سهرت عيوني وده بعيوني ومين مسؤول مين مين من شفت منين هالجمال مش معقول عغفلة عين قلبي مال على طول سهرت عيوني وده بعيوني مين مسؤول مين مين بحبك وبغارية ويلي من الغير شعلت النار من نظرة صغيرة لو عقلي طار لا مش قصة كبيرة لا لا لا لا لا لا بحبك وبغارية ويلي من الغير شعلت النار من نظرة صغيرة لو عقلي طار لا مش قصة كبيرة لا لا لا لا لا لا وين ما تكون قلبي بيشتاق لك عيني بتسهرلك روحي بتندهلك بتخلي الليل يطول كل الناس عرفوني اني حبك عم غني سحرك جنني وجننت كتير عقول بحبك وبغاريا ويلي من الغيري شعلت النار من نظرة صغيرة لو عقلي طار مش قصة كبيرة لا لا لا لا لا
خلاص انا وانت حبيبي مفيش حاجة نقولها واصلين لدرجة حب محدش في الدنيا وصلها انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك روحي شاغلها دي الثانية وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك روحي شاغلها دي الثانية وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك روحي شاغلها دي الثانية وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها يا حبيبي اوصف فرحتي بيك ازاي صعب عليا اكتر يا قلبي ما بحلم بامنتي وبقى في ايديا انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك روحي شاغلها دي الثانية وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك روحي شاغلها دي الثانية وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك روحي شاغلها دي الثانية وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك روحي شاغلها دي الثانية وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي غير ليك روحي شاغلها دي الثانية وانت بعيد ازاي قلبي هيستحملها انا ليك وعمري ما اكون يا حبيبي
الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيدن كوكو كوكو الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيدن كوكو كوكو بالفجرية يلا بنا على باب الله يا صنايعية اجعل صباحك صباح الخير يا استعطية صباح الصباح فتح يا عليم والجيب ما فيهش ولا مليم بس المزاج رايق وسليم باب الامل بابك يا رحيم الصبر طيب عال إيه غير الاحوال يلي معاك المال برضو الفقير له رب كريم الحلوة دي
خصماها معاك دلوقتي صالحتني ماليش غيرك انت في الدنيا ومفيش في حياتي ناس تانية وازاي ودي برضو تيجي مني مفكرش في هواك ثانيه بعيد أو جنبي وأنا فاكرك ولو أنت فين أنا شايفاك وأنا لو مع مين يا حبيبي بقلبي معاك بيك وبعيشها ليك ولا عمري حبيت من قبليك طب انسى ليه وانا اديك كلمت نفسي عليك حبيت ايامي بيك وبعيشها ليك ولا عمري حبيت من قبليك طب انسى ليه وانا اديك كلمت
تفرق كتير ايامي وقلبي مش وياه حياتي انا في غيابه ازاي هتبقى حياة الا حبيبي وبتبقى دنيا الا ويا حبيبي انا ليا مين في الدنيا بعد حبيبي لو يغيب عن عيني عيوني تعشق مين ده انا اللي بعد حبيبي حبيبي مش هشوف حلوين كله الا حبيبي وبتبقى دنيا الا ويا حبيبي انا ليا مين في الدنيا بعد حبيبي كله الا حبيبي وبتبقى دنيا الا ويا حبيبي انا ليا مين في الدنيا بعد حبيبي
يغيب ليلي ليل عاشق وصبري قليل ويا شوق انا نفسي اشوفه واطمن عليه على طول دايب حنين يا ترى اللي نسيني فيه وحياتي اللي بينا زمان انا روحي فيه بعده لوحدي ما اقدرش اعيش كل الكون ده ما يهمنيش قلبي في حضنه مرتاح وقلبه يا محلف لي ما يسيبنيش بعده لوحدي ما اقدرش اعيش كل الكون ده ما يهمنيش قلبي في حضنه مرتاح وقلبه يا محلف لي ما يسيبنيش يغيب ليلي ليل عاشق وصبري قليل ويا شوق انا نفسي اشوفه واطمن عليه يا أغلى ما في حياتي أخاف تخلص حياتي ملحقش أتهنى بيك افتح حضنك وسامح ارجع خلينا صالح كل الدنيا بعينيك بعده لوحدي ما اقدرش اعيش كل الكون ده ما يهمنيش قلبي في حضنه مرتاح وقلبه يا محلف لي ما يسيبنيش بعده لوحدي ما اقدرش اعيش كل الكون ده ما يهمنيش قلبي في حضنه مرتاح وقلبه يا محلف لي ما يسيبنيش يغيب ليلي ليل عاشق وصبري قليل ويا شوق انا نفسي اشوفه واطمن عليه يا روح قلبي وعقلي ده ما يهمنيش قلبي في حضنه مرتاح وقلبه يا محلف لي ما تسيبنيش بعده لوحدي ما اقدرش اعيش كل الكون ده ما يهمنيش قلبي في حضنه مرتاح وقلبه يا محلف لي ما يسيبنيش بعده لوحدي ما اقدرش اعيش كل الكون ده ما يهمنيش قلبي في حضنه مرتاح وقلبه يا محلف لي ما يسيبنيش يغيب
بلادي سيحتي من فضلك Assis sur l'arc de triomphe C'est peut-être comme ce R au H2F Ewa Quoi escalpe Ok poto, qu'est-ce qui se passe C'est AMD Fever Le bled, Ewa ROH de Zeb, wesh maghrébin, maghrébine Wesh comorien, comorienne Asma, Houya خليك ليا يا بلادي راني عليك النادي أرضي أرضي وجبالي فيها تربيت أنا خليك ليا يا بلادي راني عليك النادي أرضي أرضي وجبالي فيها تربيت أنا بعد بحور زماني دور والغربة قد تعلم أنا بكي نشكي وأقول على شعبية الحالة قطعت بحور زماني دور والغربة قد تعلم نبكي نشكي وأقول على شعبية الحالة بركانية العالي من اللي وحداني غريب وبراني كي ندير أنا فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي وحدها أنا بركانية العالي من اللي وحداني غريب وبراني كي ندير أنا فكرت بلادي وعيت النادي سهر ربي وحدها أنا خليك ليا يا بلادي راني عليك النادي أرضي وأرض جدادي فيها تراب تنتهى خليك ليا يا بلادي راني عليك النادي أرضي وأرض جدادي فيها تراب تنتهى جي يوم سلهموم بلادي قمرة شعالة أنا فرح أنا غني أنا نطير كي الحمامة يجي يوم سلهموم بلادي قمرة شعالة أنا فرح وأنا غني أنا نطير كي الحمامة بلادي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها أنا راس ولادي ما ننسى بلادي السهر ربي ونغمك انا بلادي بلادي نقولها والنادي ما عنديش من غيرها انا راس ولادي ما ننسى بلادي السهر ربي ونغمك انا خليك ليا يا بلادي راني عليك النادي أرضي وأرض جدالي فيها تربي تانا خليك ليا يا بلادي راني عليك النادي أرضي وأرض جدالي فيها تربي تانا J'ai grandi entre Mohamed, Moussa et Abed Trop fier d'être la fierté de mon bled Salut au président, ça coule dans le sang comme dans le sang, dansant J'ajuste la crosse en dansant, pensant au notre pays Si avant l'âge tu vieillis, ils veulent donner des ordres Avec les vendus qui obéissent Dans les gares on s'éternise, on frappe à balle et tu râles La réputation sternise, c'est que des meurs qui font bras Y'a pas le drap, pas ton délire et autant admirer Je ménage pas après, je m'en irai Vivant, lipide, faut garder l'espoir Comme nos grands-pères en première ligne, on déforait l'histoire Instant pétard, les cris qui entrent Pour ceux qui quittent leur famille en sanglots en rentrant en France Pour les tiers là-bas et se confier à Tarafli Tu sais que le chef des chefs, il s'appelle Husni خليك ليا يا بلادي راني عليك النادي أرضي وأرض جدادي فيها تربيت أنا خليك ليا يا بلادي راني عليك النادي أرضي أرضي وجدادي فيها تربيت أنا
Negra la casa blanca, este ritmo y fantasía. Una guitarra o gitano canta, canta mi Andalucía. Negra la casa blanca, tú me vales en la plata. Con tus ojos negros chiquita y con tu boca enamorada. Enamorada como tú, enamorada como tú.
بتغيب بتروح رح تبقى يا حياتي بالقلب بالروح بالقهر بغنياتي بالعين ويا عين لولا بتقرا كلماتي كنت برجع تقول رح حبك على طول غنيت وجنيت لعيونك يا غرامي وبالحب يا ريت بتصيري بأيامي يا الصوت حبيت وحبيت الابتسامة وسامع قلبي بيقول رح حبك على طول
يا ليلي عين جن الغرام جن غني يا الغرام حب احلى الكلام لا تغيبي يا عمري لا تغيبي لا تغيبي بالأيام
جن وغني عني ومني احلى
قلبي والع طمع سامع صوت القمر
عقلي قال لي ضلي حلي لون الليل لو بتضلك مشغول رح حبك على طول جني وغني عني ومني أحلى نار قلبي والع طمع سامع صوت القمر عقلي قال لي ضلي حلي لون الليل لو بتضلك مشغول رح حبك على طول
مبنى أيام لو غبتي يا حنوني وبتغيب أوهام لو بتضلي بعيوني وبالباب أحلام وأحلامي عم بتكوني وقلبي عنك مسؤول وبحبك على طول خليك بحميك من عيوني يا عيني افرح بهديك وبعطيك كل الحنية وبالبال سؤال لو رح بترد علي كنت بغني وبقول رح حبك على طول
يا ليل يا عين جن الغرام
اغني يا حب احلى الكلام
لا تغيبي يا عمري لا تغيبي لا تغيبي بالايام
جن وغني عني ومني احلى
قلبي والع طمع سامع صوت القمر عقلي قال لي ضلي حلي لون الليل لو بتضلك مشغول رح حبك على طول جني وغني عني ومني احلى آه قلبي والع طمع سامع صوت القمر عقلي قال لي ضلي حلي لون الليل لو بتضلك مشغول رح حبك على طول
عليم الله ايش قد غرامي وحبي ليك عليم الله بالما ينقى وايه والله انا قلبي وعمري ذايب فيك جمالك شيء فاق الخيال وكيف المس اني الخمايل عخدودة حبيبي تعال حقق منايا والسؤال وكيف المس اني الخمايل عخدودة حبيبي تعال حقق منايا والسؤال عليم الله مش قد غرامي وحبي ليك عليم الله ما ينقال طرق منك نورة سواد الليل والسهر عشق عينك صورة طويلة الجد والقمر سرق منك نورة سواد الليل والسهر عشق عينك صورة ويدك نار شعلة وضحكة وجهك هايلة ويدك نار وشعلة وضحكة وجهك هايلة وكيف النسان الخمايل عقده ده حبيبي تعال حقق منايا والسؤال وكيف النسان الخمايل عقده ده حبيبي تعال حقق منايا والسؤال عليم الله اشتد غرامي وحبي ليك عليم الله بما ينقال
طريق الحب والسفر رسمها السحر بشعري سعيد الحظ والقدر وضعني العمر بأمري طريق الحب والسفر رسمها السحر بشعري سعيد الحظ والقدر وضعني العمر بأمري أمري قلبي مطاوع وصوتك وحدة سامع أمري قلبي مطاوع وصوتك وحدة سامع وكيف النسان الخمايل اخده ده حبيبي تعال حقق منايا والسؤال وكيف النسان الخمايل اخده ده حبيبي تعال حقق منايا والسؤال عليم الله اشتد غرامي وحبي ليك عليم الله بما ينقال عليم الله شقد غرامي وحبي ليك عليم الله بالمينجا وايه والله انا قلبي وعمري دايب فيك جمالك شيء فاق الخيال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
You're in the mix with DJCarl.com.